بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم فإن ظن أنه علم فقد جهل ومع نبض الحياة يتواصل الإيقاع ويتواصل الحديث من القلب وحديث القلب دائما يصل إلى القلب لأن ما كان من القلب يصل إلى القلب وما كان من اللسان لا يتجاوز الآبان وحديثنا من القلب وإلى القلب وعن القلب بإذن الله عن القلب تلك المضغة الصغيرة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه المعجز وهو موضوع حلقة النهاردة القلب المضخة المعجزة وهبوطها وهبوط القلب قبل ما ندخل في موضوع حديث النهاردة يمكن بنحب نقول لقطة إعجازية في القرآن الكريم وعلاقتها بالعلم الحديث هناك كان أحد العلماء البريطانيين بيجري اختبارات على الوزن والطاقة داخل الجسم الإنساني وكان يقارن بين الطاقة في الإنسان الحي المتحرك وبين الطاقة والوزن في الإنسان حديث الوفاة فلقى فرق كبير جدا وكان بيضطر يعمل حسابات الطاقة والوزن في الناس المتوفين حديثا وكان بيلاقي صعوبة كبيرة في ذلك إلى أن قال له أحد الدارسين المسلمين اللي كانوا مسجلين معاه الدراسات العليا اقترح عليه قال له طيب ما تحسب الطاقة والوزن في الشخص النائم فوجد أن الطاقة تقل بنفس المقدار في الشخص النائم نتيجة أن الروح تغادر الجسد بشكل ما فعندما رجعها البروفيسور من أين لك بهذه المعلومة كيف عرفت أن الشخص النائم تكون الطاقة فيه ووزنه أقل من الإنسان الحي المتحرك قال له في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فنوع من الوفاة أو التوفي أو القبض للروح المؤقت تكون هناك روح معلقة بجسد الإنسان بطريقة مختلفة عن طريقة البرزخ فحسب حسابات الطاقة فوجد أن الطاقة داخل الشخص النائم مساوية تماما للطاقة داخل الإنسان الميت ده يثبت أن الروح فعلا لها وزنها ومقدارها من الطاقة وأن عملية النوم هي عملية موت مصغرة ده إثبات لجهاز النص القرآني البديع وفي حديث المصطفى عن القلب الذي صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله أيضا ده ملخص لباثوفسيولوجيا هبوط القلب في العلم الحديث احنا عارفين ان القلب مسؤول عن تغذية الجسم بالأكسجين عن طريق ضخ كميات من الدم هي 5 لتر في الدقيقة 5 لتر بالدقيقة في الشخص المتوسط الوزن في الظروف العادية عندما يحتاج الإنسان إلى مجهود زيادة أو طاقة زيادة بيزود هذا الضخ عن طريق زيادة ضغط الدم مع الحركة عن طريق زيادة نبض القلب ليزداد معدل ضخ الدم في الحالات المتقدمة بتهبط عضلة القلب وهبوط عضلة القلب لا يحدث فجأة يحدث تدريجيا لأن هناك أسباب كثيرة جدا تؤدي إلى هبوط عضلة القلب باختصار شديد معظم أمراض القلب تؤدي في النهاية إلى هبوط عضلة القلب وما نعرف أن بلد زي مصر حسب أحدث الإحصائيات اللي عملها جهاز التعبئة والإحصاء قال ان مصر فيها لا يقل عن 10 مليون مريض بالقلب يعني من 90 مليون في حوالي 10 ده رقم كبير جدا ورقم امراض الضغط في مصر او مرضى الضغط في مصر رقم عالي جدا يعني امريكا عندها 30% احنا عندنا نفس النسبة مع فارق الامكانيات عندنا حوالي 30% من سكان العواصم الكبرى في المحافظات والمدن الصناعية الكبرى المزدحمة بالسكان وبالمرور المتباطئ وبالأزمات المرورية وبالتلوث وعدم السيارات والضوضاء والاضطرابات الاجتماعية والمشكلات النفسية كل دول عرضة لأمراض ضغط الدم وضغط الدم يعتبر سبب رئيسي لتمدد وهبوط وترهل ووهن عضلة القلب الذي ينتهي بهبوط القلب طيب يعني ايه تعريف هبوط القلب يعني ايه هبوط القلب ويعني ايه فشل القلب ويعني ايه الهبوط الانبساطي او الفشل الانبساطي ويعني ايه الفشل الانقباضي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده وبعيد تاني القلب هو عبارة عن مضخة تنقبض كده تسقف فتضخ الدم وكده relax تنبسط عشان تسحب الدم تاني فهو عضلة كابسة تكبس الدم وماصة أي تسحبه مرة تانية لتعيد الدورة الدموية من جديد الحقيقة عملية القبض ما تبقاش كده هي بتبقى فيها برضو نوع من ال spiral يعني بتلف حوالين نفسها عشان تضخ أكبر يعني بيتنى ويلف كده عشان يضخ الدم بأقوى ما يمكن هذه العضلة اللي قد حجم قبضة الإيد بتعمل على مدار الساعة معدل من 70 ل 100 مرة في الدقيقة بهذه الطريقة الهبوط الانبساطي عندما يفشل القلب ان هو يسحب الدم بالطريقة الكافية يعني المفروض ان هو وقت ما يسترخي يمتلئ بالكمية الدم اللي هتلزم للضخ من جديد عندما يكون هناك تيبس يعني دايما بشبهها بجدار مثلا البالونة اللي هو تخين السميك اللي تيجي تنفخه تلاقي فيه صعوبة في نفخه فالقلب في عملية الهبوط الانبساطي بيبقى عامل زي جدار البالونة اللي انت عايز تنفخها مش قادر تنفخها طب دي تظهر على هيئة أعراض ايه هبوط القلب الانبساطي بالظبط زيه زي هبوط القلب الانقباضي يعني القلب لما ما بيقدرش يملى يبقى مش هيقدر يضخ وبالتالي ممكن الإنسان يجي له هبوط في الضغط ويجي له دوخة ويجي له نهجان ويجي له احتقان في صدره أيضا يعني ما يقدرش يسحب الدم من الرئة ممكن يجي له تورم في الرجلين بالظبط كده زي الهبوط الانقباضي إذا علامات هبوط الضغط الانقباضي ممكن أن تشابه إلى حد كبير علامات هبوط القلب الانبساطي وطب بنفرق بينهم إزاي بتعمل الموجات الصوتية بتقيس المقاسات بتاع عضلة البطين الأيسر بتلاقي الضخ سليم وتلاقي القدرة الانقباضية سليمة ال ejection fraction اللي معدل ضخ الدم وهو من 40 ل 60% والطبيعي من 55 ل 60 لغاية 35 بيبقى نقدر ان احنا بالأدوية والعلاج تقدر تتحسن الحالة اقل من 35 في الحالة دي هيبقى الهبوط شديد جدا ممكن يبقى هبوط مزمن وتلاقي العيان يقول لي يا دكتور انا خلاص يعني مش قادر امشي خطوتين اذا مشيت نفسي بيتكرش والاقي نفسي عالي جدا وصدري بيزيق والاقي نفسي مش قادر اتحرك ولازم اريح شوية واذا نمت على ظهري احس بخنقه كان حاجه قاعده على صدري كاتمه على صدري ونفسي ينهك جدا ويتكرش جدا ولازم اعلي المخدات مخده اتنين تلاتة وساعات افضل انام وانا قاعد يعني لو نمت على ظهري بحس ان انا بتخنق وروحي بتطلع وساعات ابص الاقي جسمي ورم وبطني مورمه خالص واجي اكل الاكل مفيش هضم مفيش شهيه للاكل وانتفاخ من اقل لقمه احطها في بطني والاقي رجلي مورمه جدا احط صوابعي في رجلي الاقيها بتغرز جدا ودلوقتي مش قادر امشي خطوتين انا كنت قبل كده ساكن مثلا في الدور الرابع واطلع بدون اسانسير دلوقتي انا مش قادر حتى امشي داخل الشقه بتاعتي وساعات بالليل وانا نايم اصحى قبل الفجر كده الاقي نفسي مكروش جدا وصدري بيزيق وعايز اكح كحه جامده واطلع بلغم كده في رغاوي ولازم افتح الشباك ابقى عايز هوا احس ان انا فده علامات هبوط القلب الاحتقاني اللي هي بتبقى يعني متقدمه الى حد ما إذا هبوط القلب قد يبدأ انبساطيا وقد ينتهي انقباضيا ويمكن أنا قلت قبل كده وأحب أكرر للناس اللي ما سمعتش القرآن يمكن شبه عملية هبوط القلب وذكرها بوصف دقيق جدا علمي جدا يمكن توصل إليها عالم في العصر الحديث في القرن العشرين اسمه كلب كلب ده قسم هبوط القلب إلى أربع درجات جعل أقصاها أن لما النهجان والكركرة و الخرفشة بتاعت الصوت توصل لغاية الحنجرة القرآن قال فإذا بلغت القلوب حتى بلغت القلوب الحناجر فجعل أعلى درجات هبوط القلب هي بلوغ القلب للحنجرة النفس خلاص بقى مسموع في الحنجرة بتلاقي الدكتور العيان داخل عليه وهو كده بينهج بهذه الطريقة بيسمع صوت ال bubbling أو ال crepitation أو القرقعة أو الطرقعة أو الخربشة بتاعت المية مع الهواء لما يبقى فيه احتقان شديد يعني مية في الرئة ناس كتير بتفتكر المية في الرئة دي ممكن يكون التهابات في الصدر لا هبوط القلب بيعمل مية داخل نسيج الرئة داخل الحويصلات الهوائية وأقواها اللي هي ال pulmonary edema الإديمة الرئوية ودي بتبقى من الحالات الطارئة جدا يعني لما هبوط القلب يصل للإديمة الرئوية دي تعتبر من الطوارئ لازم تجري بيه على طول على مركز متخصص في أمراض القلب لأنك هتلاقي نسبة الأكسجين واطية جدا لو وصلته بالأكسجين ودلوقتي بنقدر نقيس الأكسجين مش لازم ناخد عينة من الدم الشرياني في حاجات كده بنقيسها بنحطها على الإصبع اللي هو الإبهام وبنقدر نعرف منها بالظبط نسبة الأكسجين داخل دم هذا المريض وبنحدد إذا كان فيه هبوط في الأكسجين ولو فيه هبوط في الأكسجين لازم يتحط عليه ماسك أكسجين في الحالات المتقدمة بضطر أحط أنبوبة حنجرية داخل الرئة وأعمل عملية تنفس صناعي ventilation الناس العاديين بيفتكروا أن عملية التنفس الصناعي دي ال mask الأكسجين الخارجي لا التنفس الصناعي لما احنا بنقول للعيان على جهاز تنفس صناعي ده لو حطينا انبوبه حنجريه داخل الحنجره انبوبه داخل الحنجره وتوصل بجهاز ال ventilator اللي هو جهاز التنفس الصناعي وده جهاز مركب ومعقد وله software و data وبنقدر ان احنا ندخل بيه للمريض بطريقه معينه وعشان نطلع منه لازم نطلع بعمليه فطام ويننج يعني ما ينفعش ان انت بعد ما توصل العيان على جهاز تنفس صناعي بعد دقيقه تشيله لا او بعد نص ساعه او ساعه لا في عمليه تدرج في سحب المريض من على جهاز التنفس الصناعي وبنضطر ندي أدوية مدرة للبول بكمية كبيرة جدا والأدوية بتاعت البول دي أو مدرات البول دي أساسية في علاج هبوط القلب يعني دايما المريض اللي بيجي له هبوط القلب يقول لي الحبايه اللي على الرئه يا دكتور دي اساسيه لو بطلت يوم ما خدتهاش احس ان انا جسمي مورم احس ان انا نفسي تعبان جدا وفي بعض الاحيان تبص تلاقي المريض بيكتسب مناعه وعدم استجابه لنوع معين من مدرات البول وعائله الادويه اللي هي المدره للبول عائله متنوعه جدا فيها انواع مختلفه وحسب حاله المريض انا بحدد النوع المدر للبول في انواع منها بتنزل البوتاسيوم وفي انواع منها بتحافظ على البوتاسيوم ولو حصل هبوط في وظائف الكلى يبقى بضطر ان اعملها بطريقه معينه وعشان كده لازم يكون ادويه مدرات البول تحت اشراف طبيب متخصص وفي بعض الاحيان بتكون شراكه بين طبيب القلب ودكتور الكلى لان هو ضبط ال electrolytes او املاح الدم وخاصه البوتاسيوم دي تبقى مسؤوليه مشتركه بين طبيب القلب وطبيب الكلى اذا هبوط القلب دي عمليه ديناميكيه عمليه بتاخد وقت وزي ما قلت لحضراتكم معظم أمراض القلب قد تنتهي بهبوط القلب لو مسكنا أهم هذه الأمراض يمكن حاجات كتير أنا اتكلمت عنها قبل كده بس هبدأ بحاجة حديثة لأن لسه في حالة امبارح كانت شاب عندها 26 سنة بتتعالج من العلاج الكيماوي وللأسف الدكتور اللي بيدي العلاج الكيماوي ما فكرش مرة أنه يعمل لها موجات صوتية ويشوف كفاءة عضلة القلب لغاية ما فجأة جالها ضربات قلب سريعة جدا ونهجان سريع جدا وزرقت ونسبة الأكسجين قلت في الدم وراحت المستشفى وكانت في حالة حرجة جدا لكن طبعا يعني قضي نحبها يعني فالحالة دي مثلا من الحالات اللي هي الناس اللي بتاخد العلاج الكيماوي الأدوية دي بتأثر على عضلة القلب فلازم أي واحد مثلا لا قدر الله أصيب بمرض مثلا ورم من نوع ما وتعمل له عملية جراحية واضطر انه ياخد علاج كيماوي أو بياخد علاج كيماوي نتيجة مرض برضه من الأمراض الخبيثة في الدم أو غيره أو الأمراض مثلا بتاعة الصدفية المتقدمة في بعض أمراض لازم ياخد أدوية المناعة بكميات كبيرة جدا من ضمنها الأدوية المهبطة للمناعة والأدوية اللي بتضعف عضلة القلب لازم نعمل موجات صوتية بانتظام شديد لهذه الحالات لأن ممكن تنتهي بهبوط في القلب طيب ناخد أول اتصال النهاردة وبعد كده نستأنف الحديث عن هبوط عضلة القلب وفشل القلب الأسباب التشخيص الأعراض العلاج والحديث في العلاج ايوه اتصال السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام انا ام سعد من الجيزه اهلا يا ام سعد عندي 62 سنه اهلا بيك وبتعالج من ذبحه صدريه ذبحه صدريه غير مستقره ولا مستقره عندي ان انا لما بزعل لما بزعل بتجيلي اختناق بحس بيني وبين الموت ثانيه اه ما كنتش محجرة شبشق مية جنبي ما اعرفش انطق ولا اخد نفسي ولا اتكلم عملت رسم قلب قبل كده وعندي كسور في شريان التاجي وعندي قلب ضعيف عملت رسم قلب اه عملت رسم قلب وعامله اشعه في القلب وعامله موجات صوتيه اه وباخد علاج من ال من معهد باخد من العجوزه من معهد تبع العجوزه عندك سكر في... عندك سكر في الدم
والتحت في سكر عليه في سكر في الدم
لا ما عنديش سكر ولا الضغط الضغط اخباره ايه
بس الاخت... الاختناق اه الضغط لا مظبوط وساعات يوطى طب الاختناق ده بيجي مع المجهود ولا ملوش علاقه بالمجهود اما بزعل بس مع الزعل ساعة ما بزعل بيجي لي اختناق بيني وبين الموت لحظة طب ما تزعليش نفسك بتزعلي نفسك ليه؟ ما بتزعليش ما تزعليش نفسك
طول ما انا بحكي في الموضوع اللي مزعلني لازم يكون جنبي شفشق ميه اه طيب ماشي اتفضلي وانا اشرح الحاله بتاعتك طيب قبل ما نجاوب على ام سعد ناخد سناء
السلام عليكم سناء بالسين ولا بالثاء بالسين السلام عليكم وعليكم السلام اهلا سناء
لو سمحت يا دكتور انا عندي ارتخاء في السمام والمترال عندي كام سنه عندي 32 32 طيب ايه اللي تعبك دلوقتي؟
انا دلوقتي صدري بيوجعني وعملت رسم قلب مجهود والدكتور بيقول لي ده العلاج بتاعك المسكنات بس طب الرسم اللي المجهود طلع ايجابي ولا سلبي يعني؟
والله بيقول لي ده هو ما فيش ما فيش علاج المسكنات بس ما اقدرش اديك اكتر من كده بس انا باخد مسكنات وما بتعملش اي حاجه لا ما طلعش فيه قصور في الشريان التاجي؟
ما بعمل رسم عادي ده بيطلع فيه قصور في قصور؟
بس هو اه بيطلع في كسور بس هو ما قاليش قال لي لا مالكيش دعوه بالرسم العادي ده لا المهم اللي بالمجهود اللي بالمجهود باين فيه قصور لا هو ما حددليش والله يا دكتور هو ما قاليش يعني جريتي على الجهاز كام دقيقه ده تقريبا ربع ساعه ربع ساعه طب ما كويسه جدا يعني حصل لك وجع في صدرك وانت بتجري على الجهاز اه بس انا ب... دايما بشوف رجلي بتورم وما بقدرش امشي يعني ضربات قلبك سريعه اه آه، ودايما ضغطي بيبقى واطي والضغط واطي آه.
كان عندك نشاط روماتيزمي او روماتيزم في لا القلب لا انا انت ما ما اعرفش اي حاجه ما فيش تاريخ مرض بس دايما اللوز بتلتهب عندي ودايما رجلي بتورم كده احيانا لكن ما يعني.
خدتيش البنسلين طويل المفعول لا لا في ارتجاع مع الارتخاء ولا لا آه، مفيش ارتجاع ارتخاء بس وما قاليش ارتخاء بس.
ارتجاع.
طيب اتفضل وخدت اندرال 10 مره اه طيب آه، سنة اتصال انقطع لكن خلاص الحالة بتاعتها واضحة فانا هجاوب على السؤالين السؤال بتاع آه، ام سعد اللي بتقولي عندها ذبحة صدرية وان لها علاقة بالانفعال والزعل ويمكن لسه السير مجدي يعقوب ده كبير اطباء القلب العرب والمصريين هو فخر لنا جميعا كان بيتكلم عن علاقة التوتر والقلق واحنا بنهنيه من هذا المنبر منبر قناة الرحمة بالتجديدات او اكتمال الجزء الثاني في مركز القلب العالمي في اسوان الحقيقة احنا بنسعد ان اي آه، مركز آه، يطلع في مصر دع الظهور تتفتح والتنافس كله في ذلك فليتنافس المتنافسون التنافس في الخير ورعاية مرضى القلب المصريين والنهوض بمصر ده شيء بيبسطنا كلنا ونفرح بظهور منافس آه، قوي في مصر ونفسنا كل المراكز تتنافس آه، في سبيل صالح آه، قلوب المصريين هو حتى باللغة بتاعته طبعا اللغة العربية بتاعته مش آه، بالطلاقة بتاعت المصريين اللي عايشين في مصر هو ما بيقولش بقى الحزن والتوتر والقلق والانفعال بيقول الزعل الزعل آه، بيؤثر على آه، ضغط الدم وعلى الذبحة الصدرية فأم سعد بتقول لما بتزعل بيحصل لها هذا الكلام احنا آه، قبل كده اتكلمنا على علاقة التوتر والقلق والانفعال بضغط الدم وقلنا ان في ناس مع الزعل الشريان بتاعها بيقفل تماما وبيحصل تقلص يعني الشريان التاجي ده عامل زي الايه الحاجة اللي هي الديناميكية يعني الجدار بتاعه مرن ممكن يقفل ويفتح يقفل ويفتح فلما بيحصل ان هو بالزعل ده ممكن الشريان يقفل وتيجي أزمة قلبية لو ما لحقتش نفسها هي بتقول بلحق نفسي بالميه الحقيقه هي بتبقى خلاص هديت يمكن شرب الميه ده بيعمل لها نوع من الريلاكسيشن او الارتخاء او الاستقرار النفسي فبيفك الشريان لكن طبعا تكرر هذه الازمات والذبحه دي ممكن تؤدي الى آه، جلطه في الشريان التاجي طيب هناخد الاتصال ده عشان هي بتقول الرصيد بتاعها آه، اوشك على النفاد فناخدها ايه ام ايه السلام عليكم وعليكم السلام والله يا دكتور انا بقالي خمس شهور بحاول ان انا اكلمك والله لا اتفضلي انا اتفضلي بيجي لي هبوط حاد خالص في القلب عندي كام سنة عندي 28 سنه ايه هبوط الحاد ده بقى اللي بيجيلك ده بيجي لي عملت اشعاعات آه.
وايكو وعملت آه، تحليل انيميا والكلام ده كل ما اروح لدكتور يقول لي انت عندك حاله نفسيه ما عندكش حاجه طيب الانيميا طالعه ايه 11 11 قليل برضو يا ام آية انت بل- عندك اولاد مين غير آية عندك حد غير آية معايا جمال عنده اربع سنين يعني عندك طفلين انا بقالي سنه ونص يا دكتور كده بيجي لي هبوط نب- النبض بحس ان انا هقع من طولي كده ودوخه ومانيش لايحه اطلب خالص وحاسه ان انا هغم عليا دايما ضغطك واطي ودايما الضغط واطي وساعات بقى يجي له هبوط والضغط بتاعي يقول له حل دكتور ما يقول له عملتيش حل.
تحليل الغدد الصماء الغدة الدرقية عملت- والغدة عملت ده كله يا دكتور وطلع ايه وطلع كويس طيب القلب اخباره ايه وعنده رس- سرعه ترطيب عاليه بقول لك كل ما اروح لدكتور يقول لي انت ما عندكش حاجه في القلب بس بيجي له هبوط يا دكتور باكل باكل ولدرجه اللي بعد خمس دقايق م- بحس بالهبوط هقع من طولي طيب انت ممكن تجيب الملف بتاعك وخدي نمرتي من الكنترول لان لازم اشوف الحالة على الحقيقة لكن هو الهبوط عادة في هذا السن يعني ممكن يكون نتيجة نشاط العصب الحائر الزيادة واذا كان بيعمل هبوط في نبض القلب وطباط وهبوط في الضغط ده له حل حديث دلوقتي واحيانا بنلجأ ان احنا نعمل منظم كهربي عشان يمنع عملية الاغماء في حالات العصب الحائر يعني في بعض حالات انا اضطريت اركب لها المنظم الكهربي لمنع الاغماء نتيجة نشاط العصب الحائر الزايد نرجع لحالة آه، ام سعد اللي هي الذبحة الصدرية مع الزعل الشديد ومن هذا المنبر منبر الرحمة وظلال رحمة الوارفة التي يعني تقتبس من آه، هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقول ان المصطفى لخص الوقاية من امراض القلب وبالذات الحالات النفسية والتوترات بحديثه ال- المانع الجامع الشامل الكامل الوافي الصافي عندما قال لا تغضب في كلمة واحدة لخص خلاصة الوقاية من امراض القلب ولخص وصية الدنيا التي تفيد في الدنيا والدين وفي الآخرة أيضا الغضب ده يعتبر مفتاح الشرور ومفتاح الأمراض يعني أمراض كثيرة جدا دلوقتي بترتبط بالحالة العصبية والنفسية والتوترات من ضمنها الضغط العصبي من ضمنها أزمات القلب العصبية من ضمنها stress cardiomyopathy اللي هو لما بيحصل آه توتر شديد جدا ينتهي بأزمة في عضلة القلب تشبه لحد كبير جلطة الشريان التاجي وبيتشخص في الأول على أنه الشريان التاجي وده اتوصف في اليابان وبعد كده لقيناه هنا في مصر موجود كتير جدا بيجي لك شاب في مقتبل العمر في العشرينيات ما عندوش أي عوامل خطورة لأمراض القلب برضه نتيجة زعل يقول لي دمي اتحرق زعلت اتخنقت اتضايقت بعد كده تشوف رسم القلب بتاعه تلاقيه منطبق مع جلطة الشريان التاجي الأمامي تعمل له قسطره تلاقي الشرايين سليمة تماما كأن مفيش حاجة حصلت وبعد كده تلاقي الحالة بتتحسن بعد شوية ده بيسموه متلازمة القلوب المتحطمة المحطمة أو المتحطمة وده بيحصل مع الصدمات العاطفية والانفعالية اسمه stress cardiomyopathy والفرق بين ال stress وال anxiety ال stress اللي هو التوتر اللي هو مصحوب وجود stressor يعني لما يكون في حاجة ضغط عليك بيبقى انت رد فعلك وتوترك وقلقك في خ... في وجود هذا ال stressor او العامل المؤثر لكن ال anxiety ده حتى ما بينتهي المؤثر بيظل معاك هذا الألم أو هذا الزعل أو هذا القلق فدي حالة مستمرة وإحنا ننصح طبعا ما فيش واحد هيقدر يعزل نفسه عن الواقع وهيعيش في بوتقة أو شرنقة منفصلة عن الحياة لكن التفاعل مع الغضب ومع الانفعالات باعتدال ده مهم جدا وبيقي الإنسان من أمراض القلب وأزمات القلب نتيجة التوتر العصبي طيب اتصال جديد أم محمد أيوة أم محمد
السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور زوجي عندها الضغط عالي بقاله حوالي اسبوعين وبياخد ثلاث حبات في اليوم ومش نافع الصبح والظهر ثلاث حبات من نفس دواء الضغط ولا دواء مختلف؟
دواء الضغط والضغط مش عايز ينزل ما انا بقول لك نفس الصنف يعني ثلاث اقراص من نفس الدواء؟ نعم ولا انواع مختلفة؟
اه الانواع مختلفة ثلاث انواع مختلفة والضغط مش مظبوط كام بقى بيطلع كام؟
190 على 100 لا ده عالي قوي لما نزل خالص من ما خد ثلاث حبايات آه نزل ل 175 على 100 برضه ووقف على كده هو عنده كام سنه؟
آه 54 ايه اللي مزعله بقى؟ ماله زعلان كده؟
ظروف والله اه ما هي تقريبا ما هو اصل يعني مش معقول واحد ياخد ثلاث ادويه ضغط والضغط بتاعه ما ينزلش الا اذا كان في حاجه مزعلاه جدا هو في الحقيقه محتاج ان هو لازم تقللي له الملح خالص من الاكل شيلي الملاحه من على السفره يعني الواحدة الشاطرة اللي عايزة تظبط الضغط بتاع جوزها ما تحطش الملاحة دي أول حاجة تعملي تعملي أكل قليل الملح تمنعي المخللات بالنسبة لأدوية الضغط دي محتاجة مراجعة بالنسبة للجرعات وقياس الضغط ويمكن يحتاج رسم ضغط مستمر وفي الحالة دي في جهاز بيقيس الضغط كده اوتوماتيك بيروح بيه 24 ساعة عشان نعرف بالظبط الضغط بيتظبط ولا لا دلوقتي في طريقة حديثة لعلاج حالات الضغط اللي هي مش مستجيبة للأدوية عن طريق كي الاعصاب اللي موجوده في شريان الكلى ودي طريقه بتتعمل في مصر ودي طريقه ناجحه جدا في الحالات اللي زي كده وبتقلل الاعتماد على الادويه لبنى صال
السلام عليكم يا دكتور ايوه مدام لبنى اتفضلي وعليكم السلام انا أخ... اخويا عنده 23 سنه أيوة.
وعنده صمام في القلب ايه نوع الصمام آه يعني عنده ضيق في الصمام بس مش عارفه اسم الصمام روماتيزم في القلب يعني ولا مرض خلقي
لا روماتيزم اه كان اه بياخد حقنه بنسلين طويل مفتوح. يعني هو كان عنده حمى روماتيزميه وصغير وبعد كده الروماتيزم وصل للقلب وعمل له ضيق في الصمام ايوه فعلا طب الصمام الميترالي ولا الاورطي في صمامين دايما بيضيقوا مع الحمى الروماتيزميه في الميترالي وده الاكتر والاورطي طيب الاعراض اللي عنده ايه هو بينهج كتير جدا جدا عنده على طول بينهج ما بيقدرش يطلع السلم بصي يا مدام لبنى ما هو لازم نعمل له موجات صوتيه دقيقه بنقيس فيها مساحة هذا الصمام لو أقل من واحد سنتيمتر مربع يبقى في الحالة دي لازم نعمل له بالونة توسع هذا الصمام لو أكتر من واحد مثلا واحد ونص نقدر نظبط له الأدوية لو في اختلال في كهرباء القلب وده بيحصل مع الصمام الميترالي غالبا بندي أدوية بتهدي نبض القلب وتحسن إيقاع القلب وبتنظم ضربات القلب فدي بتقلل النهجان والهبوط لكن إذا اتضح أن في ضيق شديد في الحالة دي مضطرين ان احنا نعمل عملية البالونة في بعض الصلاة انا جاوبت عنها وبعضها هجاوب عنه لكن بعد الفاصل ان شاء الله فاصل قليل وسنعود بعد هذا الفاصل
سكر تيفي شوب اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي GIT Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار GIT Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان بيتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر GIT Free نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي أن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% GIT Free لك ولأسرتك GIT Free علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع GIT Free اخترنا لك تاجك GIT Free راحة بلا حدود قل إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت Oscar TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك GIT Free GIT Free Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح Joint Flex إعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف ألام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسل وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
أهلا بكم من جديد وفي ظلال رحمة الوارفة ومع إشراقة يوم سعيد جديد تشرق شمسه بالسعادة والهناء والأمن والأمان على المحروسة جميعها بإذن الله تعالى يتجدد اللقاء وحديثنا دائما وأبدا بإذن الله تعالى عن القلب جديده في الصحة والمرض عن الشريان عن السريان عن الخفقان عن الدعامات عن النبضات عن الصمامات عن الدعامات عن كل ما يخص القلب ويمكن استقبلنا اتصالات قبل الفاصل عن الصمامات والصمام الميترالي بالذات والصمام الميترالي ده يعتبر هو البوابة اللي بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر احنا بنقول القلب يعتبر زي بيت من أربع حجرات مقسوم بالظبط نصين رأسي ونصين أفقي أفقيا الأوطين اللازين في بعض الأذين الأيمن والأذين الأيسر تحت البطين الأيمن والبطين الأيسر الأذين الأيمن مفتوح على البطين الأيمن ببوابة البوابة دي من ثلاث ضرفات بالنسبة للأوزين الأيسر الصمام الميترالي ضرفتين بس اللي هو الصمام الميترالي وهذا الصمام الميترالي اللي هو بيفتح الأوزين الأيسر على البطين الأيسر بيحصل فيه مشاكل كتيرة جدا مع روماتيزم ممكن يحصل له تليف وتيبس ويبقى ضيق يجي مثلا يفتح الدم عايز ينزل من الأوزين الأيسر جاي من الرئة محمد بالأكسجين ينزل عشان يدخل البطين الأيسر المساحة مش كافية فيبدأ الدم يتحوش في الرئة ويعمل نهجان ويبقى المجهود قليل جدا وكمية الدم اللي هي بتنزل بطين ايسر بتبقى قليله جدا ايضا هذا الصمام اللي هو موجود بين الاوزين الايسر والبطين الايسر اللي هو الميترالي ممكن احيانا يكون فيه نسيج مرن زياده جدا ويكون مطاط ويكون ما بيقفلش باحكام ولما بيجي يقفل مثلا يحصل له ارتخاء ناحيه الاوزين يعني يتني على نفسه يتني على نفسه هذه الثانيه لما بيحصل له عمليه التنيه او الانحناءه او الارتخاء دي ناحيه الاوزين ممكن تسيب مسافه وما يقفلش باحكام ويحصل ارتجاع في الصمام الميترالي وهذا الارتجاع له درجات بنسميه تريفيال يعني حاجة لا تذكر حاجة ضئيلة جدا لا ترى ولا تسمع بالعين ولا تسمع بالسماعة في عيادة الدكتور ويمكن يرى بس بالموجات الصوتية جهاز الايكو الدوبلر اللي هو الحساس الحديث اللي هو بالالوان وده اللي يقدر يشوف بالظبط عملية الارتجاع في مراحلها الاولى لما بيزيد نسبة الارتجاع تبص تلاقي بيبقى ظاهر ويتسمع بالسماعة ممكن يعمل تمدد في الأذين الأيسر تمدد في البطين الأيسر في الحالات دي بيبقى محتاجين تدخل من نوع ما حالات الضيق يمكن بيبقى سهل التعامل معاها بالتوسيع البالونة لكن لو في كالسيوم وتكلست وبقت ناشفة زي العظمة في الحالة دي البالونة مش هتنفع توسعه هنضطر نعمله بالجراحة ويستبدل هذا الصمام عملية ارتجاع الصمام الميترالي دلوقتي بقى في طرق حديثة عن طريق الأسطرة ممكن تعمل إصلاح الارتجاع لو كان ارتجاع بس في المراحل المتقدمة ممكن تعمل له جراحة تصلح الارتجاع أو تستبدل الصمام لكن في المراحل الأولى الارتخاء الأولى وده معظم الحالات اللي احنا بنشوفها زي ما إحدى المتصلات قالت نغزة ضربات سريعة هبوط بسيط ده ممكن الأدوية مضادات البيتا زي الاندرال أو الكونكور دي بتحسنه جدا لكن لو معاه ارتجاع يبقى لازم ناخد الوقاية من الالتهاب الميكروبي في الغشاء المبطن للقلب لما بنيجي نروح عيادة الأسنان او نعمل مثلا تركيب لولب مثلا للسيدات اللي عايزه تعمل منع الحمل او لما بتعمل اي جراحه بنسميها ال dirty surgery اللي هي الجراحات غير النظيفه في العياده الخارجيه لازم تاخد umbrella of antibiotic زي مظله واقيه من المضادات الحيويه عشان تمنع انتقال الميكروب للصمام اللي هو المرتخي اللي هو فيه ارتجاع اللي هو عامل زي المغناطيس بالنسبه للميكروبات واللي لو ما اهتمتش وخدت هذا المضاد الحيوي وهذه الوقاية بالطريقة المكثفة دايما بكتبها أنا على ظهر روشته العيان اللي جاي لي وأقول له خلي بالك وقت ما تروح لدكتور السنان لازم تعمل واحد اتنين تلاتة اتصال اتصال السلام عليكم وعليكم السلام دكتور دان حبيبي ازي حضرتك اهلا يا ابو حميد اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بيك إيه، لو استقرمت يا دكتور بالنسبه للمرضى اللي هم كان حصل لهم آه، هبوط في عضله هبوط عضلة القلب آه، وبرضه آه، كسور في الشريان التاجي وكسور في وحرقان الشريان.
القلب ومشاكل القلب عامه يعني ايوه هل لو قدر ان هو يسيطر على الثلاث حاجات اللي هو الدهون الدهون ويظبط السكر بتاعه والضغط يبقى منضبط هل يبقى كده ملك بزمام الامور بالنسبه للمرض بالنسبة يعني بعد للأعراض؟
ما خلاص اصيب في الهبوط
نعم بعد ما اصيب بهبوط لو سيطر على الحاجات دي هل ملك زمان الامور ولا مع قبل الحمل- لذات بالادويه اللي هو ماشي عليه يعني بالنسبه للضعف على القلب لها ادويه معينه انا بقول ال- ال- الامور الاساسيه هل آه.
لو مثلا نصيحه ذهبيه من حضرتك ماشي لو قدر ان هو يسيطر على الثلاث حاجات دول هل هو في مأمن بالنسبه لامر القلب
طيب ده سؤال مهم جدا يا احمد ويعني بيفتح مجال للوقايه من امراض القلب وده الحديث في العالم كله بيتكلم عن هذه الاشياء والوقايه منها سؤالك مهم جدا ومواكب للعصر وانا هجاوب عليه ان شاء الله بس بعد ما اخد اتصال ام زياد السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام بعد اذن حضرتك يا دكتور انا ابني عنده اربع شهور عملت له مولود آه، ثقب في القلب حجمه 3 مللي عملت ثقب؟
له شام نعم ثقب في القلب حجمه 3 مللي ايوه بين الاذين الايمن والايسر ولا البطين مش عارفه والله بصراحه يا دكتور ما حسب الموجات الصوتيه ايوه عملت له اللي هي ساعه ايكو دي يعني آه.
قال لي- ما عملتلوش ليه جراح عشان تقفليه ما هو مش هيتقفل لوحده
يعني هو محتاج جراحه يا دكتور يا تتقفل بالقسطره يا تقفل بالجراحه ما هو الثقب عاده ما بيقفلش لوحده طالما مساحته كبيره كده طب بالله على بالله على حضرتك يا دكتور اسمع من حضرتك من التلفزيون بس يا ريت ايه توضح لي هو محتاج طيب إيه.
خلاص اتفضلي هجاوب بسرعه على ام زياد لان الاجابه بتاعتها سهله الامراض الخلقيه في ناس يقول لك عيوب القلب الخلقيه انا اقعد اصلح للدكاتره الصغيرين والناس المتحدثين اقول له لا تقل عيوب القلب الخلقيه لان خلقه الله تعالى لا تعاب تبارك الله احسن الخالقين لكن قول امراض القلب الخلقيه والامراض القلب الوراثيه ده حتى يا اخي الاوروبيين والامريكان اللي هم كتبوا وسموا هذه التسميه قالوا congenital heart disease مرض القلب الخلقي ما قالوش congenital heart defect او عيب فمش عايزين نقول احنا هذا آه، الوصف يعني بالنسبه لامراض القلب الخلقيه اشهرها اللي هي الثقب احنا قلنا من شويه ان القلب حجرتين بيبقى في بينهم جدار فوق وحجرتين تحت في بينهم جدار ساعات الاذين الايمن والاذين الايسر الجدار اللي في النص ده يبقى فيه فتحه الواحد بيتولد بيها وساعات الجدار اللي تحت بين البطنين فيه فتحه الواحد بيتولد بيها آه، في الحالة دي الدم اللي هو النظيف بيختلط بالدم غير النظيف أو غير النقي يعني الدم اللي فيه أكسجين يختلط بالدم اللي ما فيهوش أكسجين وفي الحالات المتقدمة تلاقي الطفل بيزرق لأن الدم اللي مش نظيف بيختلط بالدم النظيف لازم هذا الثقب يغلق بأسرع ما يمكن يعني أنا شايف إن هي قعدت لغاية سن أربع سنين ما أعرفش استنت ليه المفروض إن هو مجرد الطفل وزنه بيوصل 7 كيلو إحنا العبرة بالوزن مش بالسن يعني لو وصل 7 كيلو يبقى احنا نقدر وساعات في س- في وزن اقل من كده 6 و5 في بعض الحالات لما بتكون مستعجله بنعملها لازم يتقفل هذا الثقب لان هو لو اتساب ممكن آه، ضغط الشريان الرئوي يرتفع ممكن نسبه اللي هي الساينوزس او الزرقه تزيد وتعمل مشاكل للطفل في النمو بتاعه فده محتاج يتعرض بسرعه على اطباء قلب الاطفال وتتعاد الموجات الصوتيه ويتشاب بالظبط مساحه هذا الثقب ونختار الوسيله المناسبه آه، دلوقتي بنقدر عن طريق القسطره ان احنا نعمل اغلاق لهذا الثقب ممكن في بعض الحالات آه، جراحة قلب ودي نتائجها سهلة جدا نيجي على السؤال بتاع احمد ويعتبر هو اهم سؤال في الحلقة النهاردة طيب لبنى تاني عايزة تسأل عن حاجة السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام انا بس عايزه اسال حضرتك هو الضيق في الصمام ممكن يسبب تشنجات
لو في نقص في الاكسجين وفي اختلال في كهرباء القلب ممكن يعمل آه، الدم اللي طالع للمخ قليل ممكن يكون التشنجات سببها اختلال في كهرباء القلب نتيجة ضيق الصمام في حالات كتير يعني- جدا انا شفتها مفيش مفيش الحاجات دي يعني هو هو الصمام بس ضيق في الصمام ما هو الصمام الميترالي ممكن يعمل زي ذبذبه او زي نيه انت مش هتشوفيها يعني بتيجي على هيئه نوبات النوبات دي بتخلي الدم اللي طالع للمخ قليل فتحصل التشنجات مجرد بتختفي التشنجات بينتظم النبض فده عايز متابعه ويتشاب لما- بالظبط لما بتيجي لما بتيجي النوبه دي يا دكتور بي يعني بي آه، را- المخ عنده بيقعد دماغه دماغه ايوه دماغي ايوه لا كده.
التشنجات دي مش بتبقى في العضلات جسمه كده بينتفض ايوه ايوه وبيفقد الوعي
اه ساعات مبقاش داري بحاجه خالص ممكن يقعد 10 دقايق وساعات بيتبول على نفسه بعدها نعم ممكن يتبول على نفسه لا ارادي لا لا لا ما حصلتش ممكن يعض على لسانه
آه، ممكن العض على لسانه دي اه خلي بالك لما يجيله التشنج لازم يكون على ارض منبطحه او من أيوة.
مسطحه ما ينامش على كنبه او حاجه عاليه او على سرير تنزليه على الارض ولازم تفتحي بقه لو حتى أيوة.
ما عندكيش خافض اللسان بمعلقه ظهر معلقه عشان أيوة.
اللسان ما يبقاش عشان تفتحي الهواء وفي نفس الوقت ما يعضش على اللسان بتاعه هو محتاج طبعا لازم يتعمل له رسم مخ عشان نتاكد ان مفيش كهرباء زياده في المخ ويمكن نحتاج نعمل آه، أشعة بالكمبيوتر أو رنين مغناطيسي على الدماغ برضه عشان نشوف المخ فيه إيه طلع سليم هيبقى غالبا المشكلة آه، ناتجة من القلب والصمام الرالي ممكن يعمل تشنجات بكذا طريقة من ضمنها اختلال كهربائي القلب من ضمنها لا قدر الله لو بيبعت جلطات صغيرة كده للمخ ممكن تعمل هذه الأعراض فمهم جدا ارتباط القلب مع المخ دي ارتباط وثيق جدا ودايما حالات المخ والأعصاب يرجعها لدكتور القلب وأحيانا حاجات القلب أو حالات القلب المتقدمة ببعتها لدكتور المخ والأعصاب ياسر
الو أيوة ياسر
ايوه يا فندم علي صوتك شوية
بقول لحضرتك عايزه ال- العياده بتاعت آه، الدكتور اسامه طيب ممكن تاخد ال contact details او ال- العناوين والتليفون من الكنترول ان شاء الله آه، نيجي بالنسبة للسؤال بتاع أحمد اللي هو يعتبر محور حلقة النهاردة ويمكن كان لسه السير مجدي يعقوب في لقاء قريب وكان بيتكلم على الوقاية من أمراض القلب وميزانية أمراض القلب وأنا قلت لحضراتكم قبل كده إن ما زالت للأسف أمراض القلب آه، هي الأسباب الرئيسية للوفيات في كل بلاد العالم المتحضر ومن ضمنها مصر أيضا ولذلك آه، ميزانية القلب عالية جدا آه، الحقيقة النهاردة طالما بنتكلم على ميزانية القلب وميزانية الصحة والتأمين الصحة التأمين الصحي أوجه ندائي مرة تانية لرئيس مرسي دكتور مرسي اللي كان شعاره الانحياز للفقراء والمرضى الغلابة ان في تسريبات بتقول ان في بعض المستشفيات اللي في التأمين الصحي آه، سيتم خصخصتها او بيعها للقطاع الخاص او فصل التمويل عن الإدارة بيتحط الاسم ده اسم كبير كده ضخم جدا عشان يخدع الناس وفي الحقيقة ان هي تتباع ولما هتتباع هيبقى طبعا التعامل مادي شديد جدا والفاتورة هتبقى ملقاة على الأسرة المصرية اللي هي أساسا آه، يعني آه، محبطة ويعني مثقلة وكايلها مثقل بأعباء آه، مالية جسيمة ومادية جسيمة فلازم التأمين الصحي ده خط أحمر بالعكس احنا نا- عايزين نعمل مظلة تأمين صحي شاملة لكل الأمراض لكل العمليات آه، بتتاخد نسب آه، بتتوافق مع الدخل بتاع الشخص ملاش يعني مش نسبة ثابتة لكنها نسبة من دخل آه، هذا الشخص كما يحدث في بلاد العالم المتقدم ويمكن أنا قلت قبل كده أن أوباما اللي هو آه، اداله الكرايتيريا او اداله التصريح لفترة رئاسية تانية انه نجح في آه، عمل آه، تأمين صحي في امريكا ويعني مش هخبي لكم السر يعني ان اللي عمله هذا البرنامج هو مصري فياريت الاستعانة بالكوادر المصرية المهاجرة اللي عندها عقليات آه، العالم كله بيستعين بيها آه، ومنهم محمد العريان في الاقتصاد وشخصيات تانية مهمة جدا لها اسهامات دولية فمصر أولى بيها يعني السؤال بتاع أحمد بالنسبة للوقاية من أمراض القلب طيب أخد أحمد وبعد كده نتكلم على أحمد أيضا أيوة يا أحمد السلام عليكم عليكم السلام انا عامل عمليه بقالي خمسة خمس انام بالبيت شرايين عملية إيه اللي عملتها؟
عمليه الصمام البتراء كده لل- الميترالي ايوه عملتها آه، بقى- توسيع ولا تغيير للصمام اه غيرت غيرت الصمام حاطط صمام صناعي اه حاتم صم... اه بتسمع الصوت بتاعه زي صوت المنبه كده
نعم بتسمع الصوت بتاعه اه بسمع الصوت بالليل خلي بالك لازم تتابع الصوت ده مهم جدا لان هو ده علامة ان الصمام شغال أي عامل لي تغيير.
قلق- عم- عامل لي قلق بالليل لا ده ده مهم جدا ده انت لما تلاقيه مسموع تقول الحمد لله يبقى انا كويس لان لو صوته اتغير او اختفى يبقى الصمام حصل فيه مشكلة الصمام الصناعي لازم صوته يتسمع زي المنبه لو ما اتسمعش يبقى فيه مشكلة في الصمام فانت تحمد ربنا انك بتسمعه طب طب بالنسبه بالنسبه للحزام والنوم على ظهري بقالي دلوقتي يعني من دلوقتي لغايه دلوقتي بنام على ظهري بتتعب لما بتنام على ظهرك يعني انا نفسي انام شويه على جنب مش ع- يعني مش عارف مش قادر تنام على جنبك خايف انام خايف لا ما تخافش لا يكون ضرر عليا يعني لا مفيش ضرر من ناحية النوم تنام على ظهرك على جنبك دي مفيش مشكلة بس اللي انا انصحك بيه حاجتين اول حاجة دواء السيولة لازم تكون أيوة، بتاخد دواء شغال.
السيولة بانتظام اه وتكون نسبة السيولة عندك اعلى من اتنين لا- لا- النهار كل شهر تعمل تحليل أنا كل وتظبط نسبة 15 يوم السيولة لغايه دلوقتي بعمل تحليل طيب تاني حاجة مهمة جدا انك انت تتابع نبض القلب زي ما احنا قلنا والصمام والصوت بتاعه وتعمل موجات صوتيه على الاقل كل ست شهور كده عشان تشوف عضله القلب شكلها ايه لو حصل اي قصور في عضله القلب لازم يحصل تدخل آه، سريع طيب ناخد اتصال من امه الله من الكويت اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام آه، يا دكتور احنا عندنا طفل معاق عمره 13 سنه تقريبا عمره كام آه، جت اي جت نوبه تشنج اول مره تجي له تشنج او اي اول مره تحصل له مم.
آه، عض لسانه يا شيخ حي... دكتور حيل وبلع الدم وصل للرئه دم وصل للرئه الدم وصل للرئه ولا الان هو في غيبوبه هو عنده كام سنه 16 سنه
13 سنه ايه 16 وأول مرة سنة؟
يعني من هو مولود معاق مولود معاق مرة يعني تحصل.
كان اعاقه ذهنيه ولا اعاقه بدنيه بس يعني كان ذهنيه ذهنيه درجه وعيه كانت مش كويسه والتشنجات دي كانت إيه، هو متكرره ينمو وكبير نموه طبيعي والقلب ما عملتيش موجات صوتيه للقلب قبل كده وشفتي م- م- موضوع القلب ايه
لا والله ما ده أنا- لازم طبعا ده حاجه اساسيه في اي طفل معاق وعنده بيجيله تشنجات لازم القلب يتشاف مع المخ لكن حاليا هو على جهاز دكتور، هذه تنفس الحالة صناعي خطيرة وحاليا في العناية المركزة يعني طبعا طفل معاق بقاله سنين وصل 13 او 16 سنة زي ما بتتصل ال- الاخت من الكويت ده لازم المتابعة بالموجات الصوتية وزي ما قلت في اول حلقة اللي هو جسم الانسان وحدة واحدة المصطفى صلى الله عليه وسلم لخص علاقة القلب بالجسم قال مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ويمكن التخصص والتخصص جوه التخصص خلى الدكتور بيتعامل بالقطع مع الجسم الإنساني ومع الإنسان كأنه مكنة أو آلة لا أنا المفروض إن أنا بعالج إنسان باخده كده جلوبال صورة كاملة وأنا من ضمن الفحص بتاعي قبل ما بفحص القلب بشوف الفحص العام أبص ل- شكله وأقيس ضغطه أبص في عينيه أشوف فيه ورم أشوف بطنه فالفحص العام والاهتمام بالحالة العامة دي أول مرحلة في فحص ط- مريض القلب يعني قبل ما بروح على القلب بكون كونت صورة عامة عن الحالة العامة لكن التخصص الشديد وتروح لقسم مثلا المخ والاعصاب وهو عنده مثلا اعاقه ذهنيه ما فكرش مره مثلا هو يعرضه على طبيب القلب ويشوف لا يكون التشنج ده بسبب مشكله في القلب لغايه ما دخل في غيبوبه وبتقول ان كان في دم على الرئه فمعناه ان هو كان عنده مشكله قديمه جدا في القلب فهو محتاج طبعا زي كونسولتو شامل آه، بين آه، اطباء القلب واطباء المخ والاعصاب واطباء العنايه المركزه طبعا اللي هم هيهتموا بالحاله الحرجه وهيشوفوا إذا كان التنافس الصناعي ده هيستمر وبرضه هيحددوا إذا كان لا قدر الله حصل حصل مشكلة في جذع المخ كمثلا آه، وفاة في جذع المخ أو إذا كان في إمكانية للتعافي والشفاء والريكفري السريع ولا هيطول دي كلها هتحتاج كونسلته في العناية المركزة وأعتقد الكويت فيها مستوى طبي راقي ومستشفيات لا تقل عن نظيرتها في بلاد العالم المتحضر في أمريكا وأنا قابلت ناس منهم في مؤتمرات دولية والحقيقة حاجة مشرفة وزي ما أنا قلت في أول حلقة واحد بيفرح لأي مركز يتقدم سواء في مصر أو في العالم العربي وكلها إضافة للقوة العربية والنهضة العربية في كل مكان نيجي على السؤال بتاع أحمد اللي مش عارفين نجاوب عليه اللي هو الوقاية من أمراض القلب وزي ما قلت لحضراتكم لازم نهتم بالوقاية لأن احنا إذا كنا داخلين على مشروع تأمين صحي شامل وإذا كانت الموازنة بتاعتنا محدودة وإذا كانت الموارد بتقل وإذا كنا في آه، حالة اقتصادية ضيقة وإذا كانت العملة بتتأرجح وإذا كان في مشاكل آه، اقتصادية من نوع ما يبقى الوقاية عندنا تغني عن العلاج في ناس بتقول المثل الوقاية خير من العلاج أنا بقول لا الوقاية تغني عن العلاج لو عملنا وقاية من أمراض القلب بطريقة صحيحة جدا هنستغني عن علاجات كثيرة للقلب لأن مش هيبقى عندنا مرض قلب بهذه الطريقة والوقاية تبدأ بالتوعية ال awareness أو ال orientation إن أنا بعرف الناس على خطورة أمراض القلب والاكتشاف المبكر ليها التهابات الزور مثلا لو اتشخصت صح في الأول قبل ما توصل لحمى روماتيزمية واديت الحقنه اللي هي ما بتكلفش غير مبالغ زهيدة هنمنع آه، وصول الطفل لروماتيزم في القلب ومشاكل في الصمامات وجراحات قلب مفتوح هتكلفنا ألافات إذا حقنه بجنيهات قليلة ممكن تمنع عمليات جراحة قلب مفتوح تكلف آلاف الجنيهات دي أول حاجة تاني حاجة لو اكتشفنا ضغط الدم مبكرا وقدرنا ان احنا نعالجه واكتشاف ضغط الدم ده لن يتأتى الا بقياس ضغط الدم عايزين نعمل حملات توعية قياس للضغط العام بطريقة شاملة نقيس للناس كلها اللي هي عرضة لأمراض ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم وخاصة بعد سن 40 ده هيحمينا من تمدد عضلة القلب هيحمينا من أزمات الشريان التاجي وقصور الشريان التاجي والذبحة الصدرية وتمدد وترهل ووهن عضلة القلب الذي ينتهي بهبوط القلب إذا اكتشاف الضغط المبكر ممكن يحمينا من أمراض في القلب كثيرة جدا أيضا ضغط الدم المرتفع ممكن أن يؤدي إلى أزمات في المخ وجلطات ونزيف في المخ ويؤدي إلى فشل في الكلى برضه لو ظبطنا الضغط بدري جدا ممكن أن نحمي نسبة عالية جدا من المرضى ونوفر كتير من الموارد اللي احنا يعني في أشد الحاجة إليها في حاجات اللي هي لا قبل لنا بها نيجي مثلا على الكوليسترول أيضا الاكتشاف المبكر للكوليسترول والنمط الصحي الحياتي سواء في الغذاء أو في الحركة ده بيقلل الكوليسترول ولو ابتعدنا كتير عن الأكلات الدسمة وإن احنا نطبخ بالسمنة واعتمدنا على الأكل المسلوق وقللنا الدهون في الأكل واعتمدنا على النباتات وقللنا نسبة اللحوم اللي هي المركبة والدهون المشبعة كل ده هيعمل حماية للقلب وهيوفر كتير جدا من الميزانية بتاعتنا اللي محتاجينها في أمراض القلب التي لا وقاية منها أيضا بالنسبة للوقاية من أمراض القلب الخلقية احنا لسه بنتكلم بتحكي لنا عن طفلها اللي عنده ثقب في القلب وعنده أربع سنين لو انت هتدور هتبص تلاقي ممكن يكون زواج الأقارب لو كان أقارب من الدرجة الأولى وفي تاريخ وراثي لأمراض القلب ممكن يتعمل استشارة وراثية في عيادات الوراثة في المركز القومي للبحوث وفي أبو الريش حتت كتيرة متقدمة في هذا المجال تقدر تعرف إذا كان فيه مرض خلقي معين ممكن الطفل يصاب به وإذا كان أول طفل يصيب به تقدر تستشير تاني عشان تمنع إن في أطفال تانية ممكن تتعرض لهذا الموضوع فمهم جدا الاكتشاف المبكر للأمراض الخلقية أيضا والوقاية منها بالاستشارة الوراثية أيضا الحامل المفروض في الشهور الأولى من الحمل ما تاخدش أي أدوية إلا تحت إشراف الطبيب إن في بعض الستات ما بتبقاش عارفة إن هي حامل وعمالة تبلبع في أدوية أو تبقى حامل وبرضه يجي لها نزلة برد دور إنفلونزا تبدأ تاخد أدوية معينة بدون رجوع للطبيب المتخصص سواء في أمراض النساء أو أمراض البطن أو القلب وتنتهي بمرض خلقي عند الطفل المولود أيضا التعرض للأشعة يعني مثلا برضه واحدة حامل عندها مشكلة ضرسها ملتهب تروح لعيادة الأسنان يعمل أشعة عليها هذه الأشعة تؤدي إلى حدوث مرض خلقي وثقب بين الأذنين أو ثقب بين البطنين إذا الوقاية من أمراض القلب دي مهمة جدا وهي يعني تعتبر لو قدرنا إن إحنا نفعلها يبقى إحنا وفرنا طاقات بشرية وطاقات مادية كبيرة جدا بترهق كاهل المجتمع وتثقل كاهل الدولة اللي هي أساسا مجهدة واللي هي أساسا عليها أعباء كثيرة جدا في نهاية هذا اللقاء وفي اللحظات الأخيرة لا يسعني إلا الشكر لكل الطاقم العاملين في البرنامج من وراء الكاميرا الذين يساعدونا على تواصل نبض الحياة وإيقاع الحياة وقبل أن أغادر أوصي كل الإخوة المتابعين لهذا البرنامج باتباع الوسائل الصحية والوقاية من أمراض القلب حتى نعيش في الدنيا بقلوب سليمة عضويا ونلقى المولى عز وجل في الآخرة بقلوب سليمة معنويا في مستقر رحمته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته